بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ سلسلة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير نصوص لا فائدة لها شرائع غريبة وعجيبة روايات غير أخلاقية مهازل منسوبة للأنبياء حكايات ألف ليلة وليلة حروب واعتداءات قصائد غريبة طبعا كتاب غريب ومحير بسبب كان في هجوم على الجمعية وما زال في هجوم كان في مقالة منشورة مش فاكر في انهي جريدة فكان جايب كنت ناشر الملزمة جايب الصورة يعني العنوان والكلام اللي تحت فهو يعني قال لك ده نوع من انواع ازدراء الاديان ال الكلام اللي انا كاتبه ده اللي هو نصوص لا فائده لها او العنوان نفسه ان هو ال- بصف الكتاب المقدس بانه كتاب غريب ومحير فهو طبعا اه اي نعم آه، مثلا آه، مهازل المنسوبه للانبياء دي انا م- ضايفها من عندي حكايات الف ليله وليله دي برضو انا ضايفها من عندي لكن الاوصاف بتاعت نصوص لا فائده لها وشرائع غريبه وعجيبه وروايات غير اخلاقيه آه، شرائع غريبة وعجيبة دي تقريبا برضو من عندي وحروب واعتداءات وقصائد غريبة دي كلها مستوحاة من الاقتباس اللي احنا كنا قرناه قبل كده في السلسلة بتاعت فكرة شاملة عن كتاب مقدس اللي هو من كتاب تعرف إلى كتاب مقدس لاستيفان شربنتي صفحة رقم تسعة نقراها تاني هو بيقول قبل أن تفتح الكتاب المقدس ده العنوان إن الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا وهو علشان كده برضو ال- الملزمة دي عبارة عن كلها نصوص كتابية تحت المواضيع اللي أنا حاططها اللي احنا لسه قاريين عناوينها دي معظمها متاخد من العهد القديم لأكتر من سبب لأن العهد القديم أصلا أكبر بكثير جدا من العهد الجديد كحجم وعدد كتب وهو اللي بيحتوي على أسفار كثيرة جدا تاريخية وحكمية وشعرية والكلام ده كله فبيبقى فيها الحاجات الغريبة دي تمام فهو بيشير إلى أن العهد القديم يبدو غريبا ومحيرا لدينا فكرة عنه وإن لم نفتحه قط لأنه جزء من تراث البشرية يعني كتاريخ بشري إيه، احنا بنعرف بعض الأحداث اللي مكتوبة في العهد القديم كتاريخ بشري وتراث بشري ونعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على أنه كتابهم المقدس وقلنا قبل كده تعريف كتاب مقدس يعني كتاب مرجع في الدين يعتبر دستور بياخدوا بكلامه وبياخدوا منه تعاليمه والمعتقدات والإيمانيات والكلام ده كله وقلنا قبل كده انه مش بالضروره الكتاب المقدس يكون محامي من الله لكن كل اهل كتاب مقدس معين بيعتقدوا في كتابهم اللي هم بيعتقدوه ونسمع في الكنيسه قراءه بعض نصوصه وكثيرا ما كونا عنه فكره فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه ان كنا مؤمنين عن كلمه الله فهو كمنه بيعتقد يعني ان الكتاب المقدس ده بيحتوي على كلام الله فبيحس ان الكتاب المقدس حواليه هالة قدسية معينة يعني من ضمن اهداف الملزمة بتاعت كتاب غريب ومحير ان انت بالنسبة للمسلم العامي او اي حد هيسمع هذه السلسلة او حضرتك يا شيخ احمد ان نكسر عند المسلمين حاجز انه يعتقد ان محتوى الكتاب المقدس زيه زي القرآن الكريم ويمكن في مسلمين كثر جدا بيعتقدوا ان الكتاب المقدس له تأثير قوي على قارئه كما القرآن وطبعا معروف ان ال- الكفار في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيخافوا ان هم يسمعوا القرآن وان لما بيقرأ القرآن كانوا بيلغوا فيه ويقعدوا يزعقوا ويعملوا دوشة علشان محدش ياخد باله وفي منهم بعض الناس كانوا بيسدوا ودانهم بالقطن وفي منهم لما النبي محمد كان يمشي عمه كان بيمشي وراهم ويقول لهم ما تسمعوش وما تصدقوش ويقعد يلغوش على كلامه ليه؟ لأن القرآن له تأثير على سامعه ودي من ضمن مميزات او صفات ان ده كتاب الهي وده كلام ربنا فاللي بيسمعه بيتاثر بيه ففي بعض الناس بيتخيلوا علشان ده كتاب المسيحيين وهو مش عاوز يبقى مسيحي فبيخاف لحسن يفتح الكتاب يقراه يتاثر بيه فيتنصر مثلا ولا حاجه ولا يتهود ولا ي- يرتد عن الاسلام من تاثير الكتاب فاحنا بنقول وبمناسبة الحساسية المفرطة اللي حوالين كلامنا ومحاضراتنا وده مش نوع من احتقار الأديان ولا حاجة من دي دي حقيقة واحنا بنصف الكتاب زي ما هم بيصفوه إن الكتاب كلام بشري عادي جدا لو هم بيعتقدوا إن الكلام البشري ده موحى به من الله فألفاظه مش غريبة ولا مميزة ولا ليها تأثير عجيب على اللي يقرأه على على اللي يقراه ولا أي حاجة بالعكس ده ممكن تلاقي فيه أسلوب راعي الغنم وأسلوب مش عارف مين وكل كاتب على حسب مستواه العلمي زي ما هم عارفين وزي ما هم بيشرحوا في كتبهم اللي بتعرف عن الكتاب المقدس وبنقول للناس ببساطة ان انت لو قرأت الكتاب ما تعتقدش زي العامة اللي بيصفهم هنا استفان شربنتي انه كون فكرة عنه فيها شيء من السحر لا الكلام ده مش حقيقي ومش واقعي طب هو ليه بيعتقد ان الكتاب المقدس كان فيه نوع من انواع السحر لان هو بيعتقد انه في كلام الله او هو كلام الله ومش المقصود ان كلام الله بيسحر الانسان لكن كنايه على انه مؤثر في النفس لكن احنا بنقول لا الكتاب المقدس مش كده الكتاب المقدس كلام عادي جدا جدا هو هنا بقى بيقول ايه ونعده نوعا من ك- من كتاب التعليم المسيحي او كتابا في الاخلاق المسيحيه ماشي واذا فتحناه خلاص بقى انت عندك فكره قبل ان تفتح كتاب مقدس ممكن تعتقد ان فكره فيها شيء من السحر طب لما تفتحه وتقراه فعلا اخذنا الدهش في كتاب كنت لسه بتصفح فيه من يومين لواحد اسمه الدكتور ميخائيل ماكس اسكندر له كتب كتير لكن هو مؤخرا بدأ يعمل سلسلة كتيبات كده أو كتب صغيرة يعني من ضمنها كتاب اسمه النصارى ليسوا مشركين ولا كفر ماشي النصارى ليسوا مشركين ولا كفر في مقدمة الكتاب كاتب فيما معناه لو أنا ناسي الألفاظ مش مهم لكن ده المعنى إن هو بيقول نصارى مش مشركين ولا كفرة وده تفسير إسلامي متطرف وفهم متطرف للمسلمين عن المسيحيين واحنا مش نصارى ولا مشركين ولا كفرة وبيقول بقى ان سبب فهمنا المغلوط عنهم وان احنا بنقول عنهم ان هم نصارى ومشركين وكفرة السبب ان الايات القرآنية بتنقل فهم مغلوط يعني فيما معناه ان إن القرآن الكريم غلطان في وصفه للمسيحيين طيب عادي جدا ده طبعا مش ازدراء اديان ان هو يقول ان القران فيه غلط مفيش مشكله عادي جدا طيب المهم بقى بيقول ايه بيقول احنا عاوزين نوعي المسلمين وهو شايف ان الكتاب بتاعه ده نوع من انواع التوعيه للمسلمين وبيدعونا ان احنا نعمل ايه بقى ان احنا نفتح الكتاب المقدس ونقراه ونعرف ان الكتاب المقدس مش بيقول اللي احنا فاكرينه عن المسيحيين فاهم ازاي وان احنا بقى نبتدي نبحث بقى ونقرا ومش يكون فكرنا عن المسيحيه من خلال الايات القرانيه وخلاص لا افتح كتاب مقدس واقرا فيه وعشان تعرف وبيكتب هو ايه بقى في الاخر خالص قال لك ايه وانا اعرف ناس كتير جدا فتحوا الكتاب المقدس وقروه والحمد لله في ما طبعا هو ما بيقولش الحمد لله يعني بس ده معنى كلامه كانهم يعني اهتدوا وتعرفوا الفادي والمخلص وفيما معناه ان هم تنصروا يعني فهو بيدعونا ده لده بيدعونا ل- لان احنا يعني نتعرف على المسيحيه من مصادرها هي ما نتعرفش على المسيحيه من مصادر اسلاميه ما نتعرفش على المسيحيه من على حسب فهمه الفهم المغلوط القرآني اللي بيصفه لل... للمسيحيين وهكذا وان احنا نفتح كتاب مقدس ومراجعهم ونعرف المسيحية منهم كويس جدا طبعا كان في برضو من ضمن الاقتباسات اللي احنا كنا بنقراها في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس فكرة اللي, اللي هو ايه كان في اقتباس كده بيتكلم فيه ان الكتاب المقدس معصوم وما اتحرفش وبعدين كان بيدعو الناس ان هم ايه يعني ما تاخدش الكلام كده ثقافة سماعية وخلاص كتاب محرف كتاب محرف وبتردد الكلام وخلاص لا ابحث واقرأ وافتح الكتاب المقدس واقراه وادرسه عشان تتأكد وتتيقن انه مش محرف ولا حاجة وان الدنيا جميلة وحلوة وزي الفل ممتاز جدا لكن احنا للاسف بقى لما نيجي نعمل كده يقول لك لا انت بتتكلم في المسيحيه ليه؟ ده خط احمر واحتقار اديان ومش عارف مين وهنجيب ضرافها وقطم رقبه وكم على العموم انا قاعد لكم قاعد لكم فهو بقى هنا بيقول لك سيبك بقى من الفكر العام لشخص عمره ما فتح الكتاب المقدس لكن هو بيتخيله انه كتاب للتعليم المسيحي وقلنا ان ده فيما معناه مضمونه ان انت مش بالضروره تلاقي فيه التعليم المسيحيه او مش كلها تعليم مسيحيه فيها حاجات كتير تانية ملهاش علاقه بالموضوع ده ومش ضروري يكون فيها نوع من انواع السحر على اساس ان انت معتقد انه كلام ربنا او اللي انت بتبحث فيه عن كلام ربنا لا مش بالضروره اذا فتحناه اخذنا الدهش ليه بقى فإننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائدة لها هو اللي بيقول كلمة أو عبارة لا فائدة لها معناها إن أنت تعبير قاسي شوية لو قطعت الصفحة اللي فيها الكلام ده من الكتاب أنت مش هتحس إن أنت فقدت شيء ده بقى بحسب المفهوم الاسلامي بالنسبه للقران الكريم مستحيل يكون وانا ادعي ان ممكن الانسان يقعد عمره كله يفسر في صوره واحده من الصور القصيره وبعض العلماء مثلا لما جم يشرحوا سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي قال إن لو السورة دي هي بس اللي نزلت على الناس لكفتهم وإن معظم العلماء بيشرحوا أصول الإسلام كلها مبنية على هذه السورة فقط وهكذا لو قعدت تفسر في سورة الفاتحة لوحدها وفي بعض العلماء يعني الشيخ محمد حسان كان عامل حلقات تفسير على قناة الرحمة قعد في سورة الفاتحة لوحدها حلقات وحلقات علشان يفسر يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم والله والرحمن الرحيم وغيره وغيره يعني مستحيل في آيات قرآنية تقول لي دي حاجة ملهاش فائدة لكن ستيفان شربنتي هو شايف ان في قصص من الماضي لا فائدة لها لا فائدة لها بمعنى إن خلي بالك لأن احنا بقى هنلاقي كذا نوع من أنواع القصص اللي ملهاش فايدة في نوع منها اللي هو مش ضروري يكون فيها شيء خادش للحياة أو كلام غير أخلاقي أو حاجة زي كده بس القصة في حد ذاتها مفيش منها عبره او ممكن يكون القصه محكيه بتفاصيل زائده في حاجات تضر اكتر من ما هي تنفع زي مثلا قصه الشاب اللي كان عاوز يزني باخته والعياذ بالله والكتاب المقدس بيحكي تفصيلا ازاي بقى كان عاوز يوقع اخته ويزني بها والعياذ بالله فطب يعني ما هي الفائده المرجوه من سرد كل هذه التفاصيل انه مش عارف عمل نفسه عيان ومش عارف مين وجه يزن بيها ولا التفاصيل دي كلها ايه لازمتها ممكن مثلا تجد من ضمن القصص اللي من الماضي لا فائدة لها انه يحكي مثلا عن اسفار كثيرة جدا لأحد الأنبياء القدامى وانت كشخص بتبحث في الكتاب ده على انه كتاب مقدس يعني له علاقة بالدين ما استفدتش اي حاجة يعني الموضوع بالنسبة لك أقرب إلى السرد التاريخي الممل من إنه كتاب بتحاول تستفيد منه دينيا يقربك من ربنا او تتعلم منه حاجه او عظه او حاجه زي كده وهكذا فهو شايف ان اه في قصص من الماضي لا فائده لها وروايات طبعا ال- ما بين قوسين مربعين غير اخلاقيه قديمه هو الكتاب نفسه كاتب وروايات اخلاقيه قديمه او آه، اسف من اخلاقيه قديمه القديمه كان الاقتباس بيقول وروايات من اخلاقيه تقريبا هو كان يقصد غير اخلاقيه قديمه قد تخطاها الزمن وحروبا واعتداءات وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء كتاب محير ولكن هل هو كتاب إنه قبل كل شيء مكتبة 73 كتاب يتدرج تدوينها على أكثر من ألف سنة الهدف من الملزمة دي يعني احنا لما لما أول مواضيع هنبتدي بيها هي قصص ونصوص لا فائدة لها. الهدف من الملزمة دي مش إن شخص مسيحي بعد كده كتر ألف خيره يجي هو يبحث في التفاسير ويحاول يرد على شبهات أو حاجة زي كده، لا مش ده الهدف إطلاقا. احنا مش هدفنا إن احنا نبحث في التفاسير او ان انت تحاول تطلع اي فوائد معينه من هذه النصوص علشان تحاول تثبت لا دي فعلا ليها فائده وما هياش غير اخلاقيه وحاجات زي كده لا الفائده رقم واحد ان نحاول نتلمس رد فعل الشخص الطبيعي اللي ملوش علاقة بالأديان وأول مرة هيفتح الكتاب المقدس بشكل عشوائي في مناطق كثيرة جدا من الكتاب عهد قديم وعهد كدي- ج- جديد يقراها ونشوف رد فعله ايه طبعا انا مش هقرا النصوص وبس ساعات هعلق عليها ساعات ممكن نلاقي من النصوص دي بعض الفوائد من ناحيه النقد الكتابي او مباحث تاريخيه او حاجات زي كده لكن دايما هنحاول نعلق ما هي الفائده الدينيه اللي هتقرب للشخص اللي هيقرا الكلام ده من ربنا ايه هي الفايده من قرايه النصوص دي طيب هقرا كده الملحوظه اللي انا كاتبها في اخر المقدمه انا بقول ملحوظه لا نحتاج من المسيحيين تفسير هذه النصوص او توضيح خلفياتها التاريخيه فالقضيه كلها متعلقه بمحتوى النصوص ونسبه الفاظها للوحي الالهي سواء كان الوحي لفظيا او بالمعنى فقد يقبل المرء هذه النصوص على سبيل التراث البشري ولكن ليس ككتابات الهيه مقدسه موحى بها من الله طيب احنا هنبدا بالجزء اللي هو بتاع قصص ونصوص لا فائده لها اول حاجه سلامات بولس كان في مره مناظره ما بيني وما بين واحد من المسيحيين مش فاكر كان ايه الموضوع كان له علاقه بالتحريف يعني او حاجه زي كده وكنا بنتكلم برضو عن طبيعه الوحي وعلاقه الوحي بالنقد النص والتحريف حاجه زي كده فراح هو قايل ايه بقى ساعات الواحد لذنوبه ومعاصيه ربنا ما بيلهموش الإجابة في وقتها يعني ممكن المناظرة حصلت وأنا سمعت الكلام ده لكن ما علقتش عليه في دوري لكن فيما بعد ربنا فتح عليا وألهمني ده الراجل ده وقع في مصيبة لكن أنا للأسف معاصية حشتني إن أنا أطحنه فيها فهو بيقول إيه بقى كان بيقول سلامات بولس دي ايه فايدتها فقال لك سلامات بولس ده الخط البشري اللي احنا نقدر نتتبعه علشان نعرف ان فعلا اللي كتب الرساله دي مين بولس هو شايف ان دي فايدتها في كتاب مقدس فانا قلت ايه بقى فيما بعد يعني اولا هل ما كانش ينفع يكون في طريقه اخرى كدليل خارجي خارج الكتاب مع الحفاظ على ان كل الكتاب يكون نصوص مقدسه يعني هو ضمنيا بيقول كده النصوص دي ملهاش اي لازمه خالص غير ان ده بيدللنا ان اللي كتب الكلام ده بولس لكن ما فيهوش فايده تانية كت- كت- كلام بشري ع- بحت بيسلموا على بعض و- ويبوسوا بعض والكلام اللي احنا ب- هنقراه حالا فاحنا بنقول دي يعني ما كانش فيه وسيلة ان الكتاب يكون مقدس بنسبة 100% ما يكونش فيه الكلام البشري البحت ده ومع ذلك يكون فيه أدلة خارجية قوية تثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك ان فعلا بولس هو اللي كتب الرسائل دي اكيد كان كان في وسائل كتير سواء بقى بتواتر بشهود و دونوا هذه الشهادات ان ده بولس فعلا تلاميذه كثر وتواتروا عن بعض طبعا موضوع نسبة الكتب ل- اللي كتبوها دي مسألة صعبة جدا في بقى نقطة تانية إذا كان ده كلام بشري بحت وأنت بتتبعه علشان خاطر تحاول تعرف هل بولس اللي كتب الكلام ده ولا لا فاحنا بنقول والنقد الكتابي بيقول ان بما ان ده كلام بشري بحت وده اسلوب واحد من البشر عادي انت تقدر تدرسه خلي بالك بقى وتعرفه بحيث ان انت لو قريته في مكان بعد كده تعرف ان بولس هو اللي كتب الكلام ده ولا لا ده ادى الى ان في فعلا ناس قرت رسائل بولس وعرفت اسلوبه البشري وراحت عملت ايه زورت بقى رسائل باسم بولس فيبقى الموضوع بقى مش ميزه ده علشان اسلوبه بشري وبسيط وسهل وانت تقدر تتتبعه وتعرفه ما في ناس فعلا تتبعته وعرفته وقلدته فراحت كتبت رسائل ونسبتها لبولس وكتبت في اخر الرساله سلامات ولا كتبت في اول الرساله الصيغه اللي هو متعود يبدا بيها رسائله وهكذا وطبعا احنا قلنا ان العلماء مقسمين رسائل بولس ثلاث اقسام القسم اللي احنا متاكدين ان الرسائل دي كتبها بولس ودول سبع رسائل وثلاثة مشكوك فيهم وثلاثة العلماء معظمهم متأكدين ان بولس ما كتبهمش اللي هم رسائل الرعوية فيبقى بولس نفسه ده لو كان هو فعلا كتب سالونيك الثانية بيقول ان لا تضلوا ولا برسائل كأنها منا فهو بيتكلم على موضوع التزويد فقصة ان الاسلوب البشري البحت ده يحاول المسيحي يطلع منه فائدة كان في نقطة تانية برضو بالنسبة لل- للكلام البشري برضو في مناظرة ما بيني وما بين واحد مسيحي يعني عشان موضوع الوحي ده برضو وعلاقة الوحي بالنقد النص والكلام ده كله فكنت بقول له ايه كنت بقول له القرآن الكريم اسلوب الهي بديع معجز الانسان بيشعر بلذة وحلاوة عندما يتلو القرآن الكريم فراح هو بكل إساءة أدب واستهانة واستحقار للمعنى اللي انا قلته ان كلام بفرض هو ما بيعتقدش ان القران كلام الله بس يا اخي اعتبر انت عندك كتاب بتؤمن ان ده كلام الله لفظا وانا بقول لك ان اللي يقراه يشعر بلذه وسعاده وشعور نفسي رهيب لانه بيستشعر ان ده كلام ربنا وبيأثر فيه فراح قايل لي ايه بقى قال لي انت لو عاوز تتلذذ بكلامه روح اقرا لك شعر روح اقرا لك مش عارف مين ديوان مش عارف مين والكلام الفاضي ده كله للأسف علشان خاطر المسيحي لم يشعر بهذه النعمة الجليلة إن فعلا أنت ما بين إيديك كلام ربنا فعلا فهو بيستهين بالموضوع أيوة أنت فعلا ممكن تقرأ كلام لبعض الأدباء وتستشعر فعلا بلذة في الكلام وإن ده راجل جامد وكاتب كلام جميل وتحس إن أنت إيه، مبسوط جدا وأنت بتقرأ الكلام لكن مهما وصل الابداع البشري في الادب والصياغه لا يمكن يكون ككلام الله عز وجل لما جم العلماء يفسروا قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا القوم الا القوم الا القوم الكافرون تقريبا القوم الكافرون ثانيه بس اتاكد وما يجحد بآياتنا إلا القوم الكافرون لما جم العلماء قالوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قالوا آيات بينات وفي صدور الذين أوتوا العلم دول خص خصيصتين مش, مش في أي كتاب غير القرآن الكريم إيه المقصود بآيات بينات المقصود إن فيها اعجاز واضح وصريح انت تقدر تتلمسه من خلال القراءه والتلاوه وان ده ما كانش موجود في اي كتاب اخر من الكتب السماويه السابقه انه ان الكلام نفسه معجز وفيه انواع كثيره من الاعجاز سواء بلاغيه او علميه او تنبؤ بمستقبل او تشريعيه او ايا كان الاعجاز فهو للاسف علشان المسيحي ما بيستشعرش هذه النعمه في الكتاب اللي هو بيقراه فبيبتدي يحاول يمدح في الاسلوب البشري العادي ويطلع ان هي فيها ميزات من ضمن وسائل حفظ الله عز وجل للقران الكريم هو ان البشر ما يقدروش يكتبوا زيه وان انت لو حاولت تقلد ما انت اخرك هتحاول تقلد اسلوب لغوي لكن انت مش هتقدر تجيب اعجاز تشريعي او اعجاز علمي او تنبؤ بمستقبل او حاجات زي كده مش هتقدر اخرك هتحاول تبدع في اللغه فبالتالي اي حد بيقرا اي كلام غير القران بيقدر يفرق ما بين ده كلام قران وده اي كلام تاني فبالتالي كان في قصه مشهوره جدا بيتناولها العلماء في في هذه الايات التي تتكلم عن ان لو اجتمع الانس والجن على ان ياتونا بمثله ما يعني ما يقدروش ياتوا في ايات كثيره جدا في المجال ده فبيحكوا قصه اليهودي ده اللي جه مره وكتب الانجيل على ورق جميل ومذهب وحلو وزوقه بس قعد يلعب فيه ويغير فيه وبتاع اداها للمسيحيين فرحوا بيها جدا وما اكتشفوش اللي هو قاعد يلعب فيه وجم لليهود جه لليهود وعمل لهم نسخه من التوراه جميله وحلوه وبخط جميل ومذهب ومتزخرف وقعد يلعب ويغير فيه وايه واداها لهم وفرحوا بيه وما قدروش يطلعوا او ما فهموش او ما قدروش يستدركوا عليه التغييرات اللي هو حطها واللعب اللي هو عمله جه بقى يعمل مصحف ويزوقه ويكتبه وغير فيه شويه وبدل فيه وراح عطال المسلمين راحوا قفشوه واكلوه علقه محترمه فتيقن فعلا ان ده كتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل له وان الخصيصه دي ان انت ما تقدرش تكتب زي القران فده من وسائل حفظ الله عز وجل للكتاب لان انت لو زودت اي شيء هيبان انه مختلف عن القرآن الكريم وأسلوبه المميز المعجز اللي ما يقدرش أي إنسان يأتي بمثله الخلاصة إن آه سلامات بولس دي من ضمن الحاجات اللي أنا أرى فيها إن هي ليست لها فائدة للمسيحي من الناحية الدينية ممكن يكون ليها فوائد من الناحية التاريخية ومن ناحية النقد الكتابي ومن ناحية ان احنا نعرف مين الناس اللي كانوا عايشين ايام بولس وظروف كنيسته ايه وكانوا بيبوسوا بعض ولا لا وحاجات زي كده ماشي يعني دي حاجات ممكن تفيدنا في دراسات تاريخية لكن من الناحية الدينية وان انت تستفاد ان انت تقربك الى الله اكثر وتبعدك عن المعاصي والكلام ده بالطبع ما فيهاش اي فائده طيب رمية رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 16 من 1 ل 24 بيقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كالخري شوف أنا أنا عاوز أح- أبلور النقطة دي أنا هطلع فوائد من النصوص دي لكن زي ما أنا قلت ملهاش فوائد لشخص مسيحي عاوز يتقرب الى الله ممكن يكون فيها فوائد من الناحيه التاريخيه من ناحيه ان احنا ندرس الكنيسه الاولى كانت ازاي لكن ان انت كشخص مسيحي عادي عاوز تتقرب الى الله وتكتسب تقوى مش هتفيدك في شيء في كثير من المسيحيين من خلال النص ده بيفسروا ان كان في الكنيسه القديمه الكنيسه الاولى منصب شماسه او خادمه طبعا في حاجه اسمها سر الكهنوت وان الكهنه دول بيبقى ليهم مراتب معينه يعني او درجات في نوع من انواع الغموض حتى لو بالنسبه لي الى الان حول موضوع ممارسه الكهنه للاسرار المقدسه بالنسبه للمراه فبالتالي هم بيستشهدوا بنصوص زي كده وبيقولوا كان في الكنيسه قديما خادمات او شماسات طبعا انت لن تستطيع باي حال من الاحوال ان انت تعرف الشماسه قديما كان ايه وظائفها فاهم ازاي لان هم لما بيجوا يقولوا ان في حاجه اسمها اسرار اسرار الكنيسه السبعه تمام اسرار الكنيسه دي رقم واحد المعموديه وبعد كده سر الميرون المقدس بعد كده في الافخارستيا الافخارستيا وفي التوبه والاعتراف وبعد كده بقى في مسحة المرضى المرضى وفي الزيجة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وفي آخر حاجة الكهنوت اختصارا كمعلومة بسيطة كلمة سر بالنسبة للمسيحيين هم مش بيعتقدوا ان سر معناها حاجة نخبيها لكن هم بيقصدوا بكلمة سر ان في عمل الهي غامض احنا لا ندركه في هذا الطقس اللي بيتم ممارسته اول حاجة اللي بيمارس الاسرار المقدسة هم الكهنة يعني من ضمن ال- الاسرار الكهنوت ايه السر يعني ان كاهن قديم ي- يخلي واحد عادي يبقى كاهن هو كمان فبيقولوا ان في حاجه اسمها و- وضع الايدي ويصلي صلاه معينه فروح القدس تحل على الشخص ده فيصبح مكرس وكاهن ويقدر يخدم في الكنيسه و- والروح القدس تعطيله القوه الالهيه اللي يبتدي على اساسها يمارس بقى الاسرار المقدسه التانيه. في بعض المسيحيين بيقولوا ان المعموديه والميرون والافخارستيه والتوبه والاعتراف دي اسرار لازمه للخلاص بمعنى ان اللي ما يمارسش الاسرار دي مش هيدخل الجنه بغض النظر بقى عن كل الكلام ده اهم حاجه في الحوار ده حاجتين المعموديه والميرون طبعا المفروض المعموديه ان الطفل المسيحي المولود جديد يغطسه في الميه ثلاث مرات مرة باسم الاب مرة باسم الابن مرة باسم الروح القدس وجحد الشيطان والطقوس كده المهم في الاخر ايه اللي بيحصل انه بيغفر له الخطية الجدية والخطايا السالفة له ده بالنسبه للطفل بالنسبة لأي مسيحي جديد بيتعمد وبعدين هم بيقولوا إن بعد المعمودية على طول كوقت بعد المعمودية على طول يرشم بالميرون ويرشم 36 إيه، رشمة أو مسحة على كل مفاصل الجسم وفتحات الجسم كل المفاصل والفتحات يعني فتحة مناخير العينين مش عارف مين مفاصل الكوع من جوه ومن بره الرصغ من جوه ومن بره الابط مش عارف مين والكتف كل كل مفاصل الجسم وكل فتحات الجسم مجموعة المسحات دي أو الرشمات 36 خلي بالك لو انت هتيجي تشوف الكلام ده بيطبق ازاي دلوقتي ما بين المسيحيين في مجتمعهم المسيحي الحالي هتلاقي ان المعمودية ومسحة الميرون المقدس بيتم ممارستهم على المسيح الجديد اللي لسه مولود بقى نادرا ان شخص كبير كان على دين وهيغير دينه ويدخل المسيحية قديما بقى ده كان بيحصل ان المسيحية كان لسه دين بينتشر ففي مثلا وثنيين كبار ناس بالغين يدخلوا المسيحية او يهود ناس بالغين يدخلوا المسيحية فبالتالي بيتم ممارسة هذه الأسرار المعمودية والميرون على أشخاص بالغين كبار في السن في بقى تفاصيل بخصوص المعمودية والميرون ان هل المعمودية بتكون شخص مثلا بينزل مية وهو لابس هدومه ولا بيقلع خالص يبقى عريان وي- وينزل في المية ولا بيقلع هدومه كلها وبيلبس حاجة كده بيسموها التونة حاجة كده بيضة زي جلابية بيضة يلبسها بس ما يكونش لابس أي حاجة تحتيها بحيث إن الكاهن مثلا مش بيشوفه وهو عريان الكلام ده محتاج دراسة متأنية ودقيقة بالنسبة لتطور الطقوس دي تاريخيا يعني ايه؟ يعني في كتاب اسمه التقليد الرسو- الرسولي لهيبوليتوس الروماني من القرن الثاني تقريبا او بدايه الثالث بيحكي فيها عن المعموديه ازاي بتمارس فبيقول ان المعموديه كان كل اللي عاوز يتعمد كده رجاله مع ستات يقلعوا هدومهم كلها يبقوا عرايا تماما وحتى اللي لابس خاتم يقلعوه ما يبقاش على جسمه اي حاجه وينزلوا كلهم جرن المعموديه مع بعض مره واحده والكاهن يستلقاهم ايه واحد واحد هل ده بقى بيحصل دلوقتي ما بيحصلش ففي نقطه خلي بالك عشان تبقى فاهم هل ممكن الطقس يكون تغير ولا ده كان عادي زمان بس علشان دلوقتي احنا مجتمعنا ما بقاش يسمح بده فبالتالي الطقس تغير وبقى في نوع من انواع الحياء والحشمه تاثرا بالمجتمع الاسلامي طيب الناس البالغين دول بقى بالنسبه للمراه البالغه اللي هتدخل المسيحيه جديد وليكن مثلا يهوديه تنصرت لا التحول من طائفة لطائفة دي فيها كلام لو هو أرثوذكسي تحول لل- للبروتستانتية مثلا ورجع تاني للأرثوذكسية لا يعد تعميده لكن لو هو كاثوليكي أو بروتستانتي في الأصل وتحول للأرثوذكسية يعد تعميده لأنه بسبب الحرمات اللي ما بين الكنائس من شروط قبول السر انه يكون على يد كاهن بيسموه مشرطن ك- يعني مستوفي الشروط او كاهن رسمي بيعترفوا بيه فلازم يبقى يكون على الايمان المظبوط فهو فعلا اه لو واحده بروتستانتيه ودخلت الارثوذكسيه لكن لو هي- لو هي ارثوذكسيه بقت بروتستانتيه ورجعت تاني عشان موضوع مثلا طلاق او زواج او حاجات زي كده لا يعاد تعميدها بيعملوا لها صلاه خاصه بالمرتد حوار كده بيعملوه يعني لكن ما بيعيدوش تعميد اللي كان ارثوذكسي ورجع تاني او يرشم مره اخرى المهم خلينا في المعمودية والميرون بالنسبة للمرأة البالغة لو بروتستانتية بقت أرثوذكسية أو كاثوليكية ب- بقت أرثوذكسية أو يهودية بقت آه، أرثوذكسية في نقطة احنا في الأصل بنتكلم على إيه فيبي الخادمة في الكنيسة دي وموضوع الشماسة في نقطة هل يجوز للمرأة ان هي تمارس اسرار الكهنوت قولا واحدا لا يجوز ولا كهنوت للمرأة ممتاز طيب لما تيجي بقى المرأة البالغة دي تتعمد او تمسح بالميرون الشماسة ايه دورها هل هي اللي هترشم لو ميرون وزيت مقدس لا لان ده ممارسة الطقس انه يصلب ويرشم ويتلو الصلاة ده الكاهن لازم يعمله فبالتالي طيب ايه دور الشماسة في الرشم مش تعمل حاجة ما ينفعش هي اللي تمسح بالزيت لازم الكاهن هو اللي يمارس الطقس طب ايه دور الشماسة في المعمودية ما المعمودية فيها تخطيص هي هل هي اللي هتغطسها هل هي اللي هتنزل مع البنت اللي هتتعمد دي في المية والكاهن هيقعد بعيد مش هينزل معاها المية مثلا او هو اللي هيحط ايده عليها او كذا وكذا لا طبعا الكاهن لازم هو اللي يمارس الطقس فيعني الخلاصة ان هم اه بيقولوا كان في شماسات قديما وفي كتب مسيحيه كتير بتقول ان الكنائس قعدت فتره من غير شماسات يعني ما ب- ما عينوش شم... وبعد كده رجعوا مره اخرى يقوموا بتعيين شماسات ايه دور الشماسه يعني انه تعاون الكاهن ممكن مثلا تقف معاه وهو بيعمدها او بيرشم البنت عشان مثلا ما يكونش فيه خلوه شرعيه مثلا يمكن ما اعرفش بس هو ما ينفعش ان هي تمارس ال- السر ممكن مثلا وهي مثلا بتقلع هدومها او حاجه دي تساعدها في تلبيس هدومها حاجه زي كده ما اعرفش وبرضه قصه ان المراه البالغه دي اللي هتتعمد هل بتتعمد من غير هدوم يقول لك لا ما ينفعش دي بتلبس حاجه تونه بيضه ومش عارف مين طب هل ده كان موجود زمان ولا دي حاجه طريقه دلوقتي حاجات زي كده المهم في الاخر ان الشماسه دورها خدمي بحت يعني ايه يعني تساعد الكاهن مش هي اللي تمارس ال- ال- الاسرار تهتم بالنساء في الكنيسه ممكن توعظهم تكلمهم تاخد بالها منهم لكن ما بتمارسش الطقوس والاسرار لان دي من اختصاص الكهنه ولا كهنوت للمراه كويس قوي هم بيستشهدوا اوصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمه الكنيسه التي في كنخري كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لها في اي شيء احتاجته منكم لانها صارت مساعده لكثيرين ولي انا ايضا يعني هي كان ليها افضال على بولس وساعدته كتير والغير فساعدوها يعني طيب سلموا على بريسكيلا واكيلا العاملين معي في المسيح يسوع ودول ليهم قصه في اعمال الرسل الذين وضع عنقيهما من اجل حياتي الذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتهما موضوع على الكنيسة التي في بيتهما قلنا ان كلمة كنيسة معناها جماعة مؤمنين وان معظم المسيحيين الاوائل زي ما قيل عن بطرس ويوحنا ان هم انسانان عديم العلم وعميان في اعمال الرسل اللي هم فيما معناه ان هم فقراء بسطاء من عامة الناس الدهماء فبالتالي لما ناس زي دول يتجمعوا كانوا بيصلوا فين او يجتمعوا فين فبيشوفوا بيت اغنى واحد فيهم فتبقى ايه الجماعة المؤمنة اللي قاعدة في بيت الشخص ده والكنيسة التي وعلى الكنيسة التي في بيته سلموا على أبنتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح طبعا أبنتوس ده بيقال إن هو يعني أول واحد إيه، بولس يعني دخله الإيمان أو حاجة زي كده ده معنى باكورة أخائية للمسيح سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا خلي بالك انت لو جيت تبحث البني ادمين اللي مذكور اساميهم دول مين وايه سيرتهم وهكذا معظمهم الاجابه احنا ما نعرفش عنه حاجه غير ناس مثلا ذكروا قبل كده في كذا رسالة تانية ممكن تستنبط دول كانوا ايه دورهم مع بولس او مثلا ذكروا في اعمال الرسل غير كده دول مجاهيل لكن هو بيتكلم عنهم كانهم ايه اعلام يعني ناس معروفين واللي هو باعت لهم الرساله دي عارفينهم لكن احنا حاليا ما نعرفهمش فبالتالي ايه الفائده المرجوه من ذكر اسامي هؤلاء ما نعرفهمش يعني مثلا لما انت تيجي تبحث عن آه، ناس مذكور مذكورين بالاسم في القرآن الكريم دايما دايما القصة مش انه يذكر اسمه خلاص لا ده مثلا آه، ومريم ابنة عمران كذا كذا أو حتى لو ناس وحشة وذكر اسمهم لكن دايما في عبرة وعظة هامة جدا جدا استحقوا من أجلها سواء لو هم كانوا مجرمين فيخلد اسمهم بأنه دايما يذكروا بسوء عملهم وأن الناس تلعنهم إلى يوم القيامة باللي هم عملوه ده فاحنا نستفاد ان احنا ما نقعش في تجربتهم وان وان احنا نحيد عن الشرور اللي هم كانوا بيعملوها وهكذا او ناس ابرار اطهار يتم تخليد ذكر اسمهم فدايما يذكروا بالخير ودايما يكونوا اسوه حسنه وان احنا في ال- في النهايه بنعرف هم عملوا ايه سواء خير او شر لكن هنا سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا ما نعرفش مين مريم دي ولا تعبت ازاي ولا اي حاجه سلموا على اندرينكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي طبعا مشهوران بين الرسل واحنا ما نعرفهمش نسيبية دي بقى فيها قصة يعني نسيبية هما متجوزين ناس قرايب بولس ولا بولس متجوز منهم لكن في نصوص تانية بتقول ان بولس ما كانش متجوز وانه زي- في نصوص بيقول انتوا خليكوا افضل زيي مش متجوزين وكده طب هل ممكن مثلا هو كان في فتره مش متجوز بعد كده اتجوز ما نعرفش يعني نسيبيه ازاي مش ما نعرفش سلموا على امبلياس حبيبي في الرب سلموا على اوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استاخيس حبيبي سلموا على ابلس المزكى في المسيح سلموا على الذين هم من اهل ارسطبولوس سلموا على هيروديون نسيبي سلموا على الذين هم من اهل ناركسوس الكائنين في الرب سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب وما نعرفش برضه هم تعبوا في ايه ولا عملوا ايه سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب برضه ما نعرفهاش سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي سلموا على أسينكريتوس وفيليغون وهرماس وبتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معه غالبا هرماس ده ليه علاقة باللي هي آه، آه، رسالة الراعي هرماس في بعض الناس في الكنيسة الأولى زي ما خدنا قبل كده قبلوا رسالة الراعي هرماس ككتاب مقدس وان يوسابيوس القيصري ذكر في كتابه تاريخ الكنيسه ان كانت بيتلى في الكنائس وبيقرا وكتاب اقتبس منه ناس كثيرين وان آه، اكليماندس الاسكندري يوسابيوس القيصري قال عنه انه مش بيقبله فقط ده لا بيقتبس منه وبيقول حسنا تكلم السفر قائلا انه مش عارف ايه اول كل الاشياء ان انت تؤمن ان ربنا واحد ومش عارف مين والكلام ده كله ففي بعض الناس من ضمن اسباب قبولهم لرساله الراعي هرماس هو ان هرماس ده مذكور عند بولس وانه يبقى من ضمن الرسل وان ضمن المزكين وانه شخص له سلطانه في الكنيسه ما هوش شخص مجهول يعني واحد المفروض احنا نعرفه طيب سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس واخته آه، اولمباس وعلى جميع القديسين الذين معه سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة طبعا موضوع القبلة المقدسة كلمة مقدسة المقصود بيها ان هي ما فيهاش شهوة يعني لكن هل برضو يعني كيفية ممارسة الطقس ده هل ال- الرجال كانوا بيقبلوا الرجال فقط ولا كله كان بيقبل بعضهم ما نعرفش يعني كنائس المسيح تسلم عليكم واطلب اليكم ايها الاخوه ان تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنه فده برضو كالعاده بيوضح ان في ناس كانوا بيخالفوا التعليم اللي بولس كان بيدعو اليه والكلام ده كله طبعا النص ده مفيد تاريخيا عارف بقى لو هو كان قال ايه الانشقاقات دي فعلا ولا هو كان يقصد الانشقاقات اللي احنا ذكرناها في رسالة بولس إلى أهل روميا اللي هي مشكلة اليهود اللي بيقولوا لازم نطبق الشريعة والكلام ده كله ولا دي انشقاقات جديدة يعني لو كان ذكر ايه هي المشكلة اللي هم عملوها كان يبقى أفيد للمسيح اللي بيقرأ بدل ما يذكر إن كان في انشقاقات وخلاص وتلافوها كده الموضوع بقى متعلق بزمنه فقط وانت قطعتنا عن الفايدة أو الحاجة اللي تربطنا بي- بيكم فنتفاداها طيب لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع بل بطونهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء كويس لأن طاعتكم ذاعت إلى, جميع إلى الجميع فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي ولوكيوس وياسون وسوسيباتروس أنسبائي أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب طبعا بغض النظر ان هل الكتاب المقدس اي حد مهما كان مقرب من القديسين يزود كده ويحط اللي هو عايزه في قلب الكتاب المفروض ان ترتيوس ده كان زي ما بيقولوا سكرتير بولس طيب انت باي حق يا سكرتير بولس يا سكر- سكرتير بولس تضيف نص في كتاب المفروض المسيحيين بيعتبروه مقدس انت لو جيت تكلم واحد مسيحي قلت له اقرا آه، روميا ده احنا في الاصحاح كام روميا 16 22 هيقول هيقول عليها دي آية آية بأمارة ايه وترتيوس احنا ما نعرفش غير اسمه وده مجرد سكرتير بيكتب علشان بولس ما كانش بيتقن الكتابة على اي اساس هو كمان في وسط السلامات يسلم هو كمان بالمرة اه دي النص ده له فائدة تاريخية لكن ملوش اي فائدة دينية يسلم عليكم غايوس مضيفي مضيفي ومضيف الكنيسة كلها يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكورتوس الأخ نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين بل- طب يعني شوف ده إصحاح كامل 26 من 1 ل 24 24 عدد أو آية بالنسبة للمسيحي ما تطلعش منه اي فائده دينيه الا لو قلت ان في فائده دينيه فمثلا إيه، سلموا على بعضكم بعض يعني نحب بعض إيه، الانشقاقات ما نمارسش الانشقاقات ان احنا إيه، كونوا حكماء للخير وبسطاء للشر واله ربنا يسوع المسيح غير كده الكلام كله يعني لو طلعت نسبه مئويه ايه الفائده اللي احنا نقدر نخرج منها من البع... من ال 24 نص دول ممكن 5% 6% من اجمالي 24 نص وهتلاقيهم كمان دول مذكورين في أعداد تانية في في إصحاحات متقدمة عنه.
في كورنثوس الاولى 16 19 ل 21 برضو في اخر رسالته لكورنثوس بيسلم فبيقول تسلم عليكم كنائس اسيا يسلم عليكم في الرب كثيرا اكيلا وبرسكيلا مع الكنيسه التي في بيتهما نفس النص قبل كده ما ما هو برضه في روميا قال برضه اكيلا بس عكس ترتيبهم برسكيلا واكيلا هنا اكيلا وبرسكيلا العاملين معي في المسيح يسوع طيب يسلم عليكم الإخوة أجمعون سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة السلام بيدي أنا بولس النص بتاع 16 21 ده آخر ملوش أي فائدة دينية لكن له فائدة تاريخية إن بولس كان بيعلم رسائله بإمضاء شخصي منه علشان خاطر يقدروا يعرفوا إن دي فعلا رسالته ولا لأ وده بيعرفنا ليه يا بولس بتعمل كده لما بنيجي نقرا رسائل تانية بيوضح لنا ان كان في ناس بتزور رسائل هو بيكتبها فبالتالي هو كان بيعمل ايه يمضي في اخر رسالة وده برضو بيدينا فكرة عن بولس ان هو ما كانش بيعرف يكتب كويس واحنا كنا قلنا قبل كده ان في بعض النصوص ان هو كان جسمه نحيف وصغير ويمكن كان عنده مشكلة في الكلام لكن هو كان شاطر في الاملاء والكتابة يعني يملي على الناس وهو يكتب في الاخر هو يمضي يعني طيب كولوسي أربعة من سبعة ل 18 جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا عينه ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا كلام خاص بزمانهم فقط لا غير يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي ومرقس ابن أخت برنابا طبعا دي فائدة تاريخية فقط ان احنا نعرف مرقس ده هو هو ابن اخت برنابا اللي تم ذكره قبل كده في اعمال الرسل وعلشان كده برنابا كان عاوزه ايه يجي معاهم في الرحلات لكن هو علشان مرقس ده سابهم في رحله من الرحلات بولس زعل منه وقال فيما معناه اللي ياثر معانا ويسيبنا ما يرجعش تاني فبولس وبرنابا اتخانقوا مع بعض فتركوا بعض ما بقوش يمشوا مع بعض يعني. فبيقول ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا إن أتى إليكم فاقبلوا ويسوع المدعو يسطس النص ده برضو مالوش فايدة دينية إلا إنه بيوضح لنا إن كان في مسيحيين أوائل أصل خلي بالك لما يكون واحد في عهد بولس اسمه يسوع واضح ان هو راجل كبير من سن بولس يمكن او اكبر منه او اصغر سنا ما نعرفش لكن ده معناه ان هو غالبا كان معاصر لمين للمسيح نفسه فيبقى قصة انه اسمه عجيب بمعنى ان مفيش غيره يبقى اسمه يسوع او حاجة زي كده وان يسوع معناها يهوى يخلص او مش عارف مين والكلام ده كله ده كله ملوش اي اساس ان اسم يسوع ده كان اسم منتشر وناس كتير كان اسمهم يسوع يسوع باراباس يسوع بarabbas وغيره طيب ويسوع المدعو يسطس الذي هم من الختان هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله ممكن المسيح يلاقي فائدة دينية في النص ده انه يقول لك احنا نقعد نصلي كتير وكلام من ده فإني أشهد فيه إن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لأودية والذين في خيرابوليس يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وده كل اللي احنا نعرفه عن لوقا انه طبيب وانه حبيب بالنسبة لبولس يعني وديماس سلموا على الإخوة الذين في لاودية وعلى نفاس وعلى الكنيسة التي في بيته ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة ال... ال... ال... لا الكلمة دي غلط المفروض ال- اللاوديكيين والتي من لاوديكيا تقرؤونها أنتم أيضا وقولوا لأربس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها السلام بيد أنا بولس اذكروا وثقي النعمة معكم أمين هو طبعا بغض النظر عن الأسلوب اللي ما يشدش أي حد بيقراه الا ان اه ممكن تلاقي بعض الفوائد القليله بالنسبه لموضوع الصلوات والكلام ده كله في بقى جزء مهم تاريخي هو القصه الخاصه بالنص رقم 16 ومتى قرات عندكم هذه الرساله فاجعلوها تقرا ايضا في كنيسه اللوديكيين والتي من لوديكيا تقرؤونها انتم ايضا كتير من العلماء المسيحيين بيقولوا ان ده نص من من ضمن النصوص اللي بتدل على ان في رسائل بولس كتبها لكنها فقدت. اولا النص ده من ضمن النصوص اللي بيستشهد بيها الكثير من علماء المسيحيين للدلاله على ان المسيحيه ديانه كتابيه فهي معتمده في المقام الاول على ايام المسيح على العهد القديم ككتب مقدسه بعد كده اعتمدت على رسائل بولس بعد كده اعتمدت على الكتابات المسيحيه الاخرى اللي هي كلها على بعض ثمان انواع الاناجيل والاعمال والرسائل والرؤى وبعدين في كتابات ضد الهرطقات وكتابات دفاعيه وكتابات هيكله كنسيه وتفاسير فهو كون ان الكنائس بتبدل الرسائل مع بعض فده معناها ان الرسائل دي مهمه وان هم معتمدين عليها بشكل كبير في بعض الناس فهمت النص ده كالاتي كدليل ان بولس كتب رسائل وضاعت ان بولس بعت رساله لمين لاهل كلوسي وبعت رساله ايضا لمين لكنيسه لوديكيا وبيقول لهم ابعتوا لوديكيا الرساله اللي انا كتبته لكم وفي رساله جايه لكم من لوديكيا والتي من لوديكيا تقرؤونها انتم ايضا فيبقى بولس بعت رساله للوديكيا وقال لهم هم كمان يعملوا ايه يبعتوها لكولوسي لان انت ممكن تقرا النص ده بالشقلوب على اعتبار ان رساله زي دي وصلت لوديكيا فهيقول لهم ايه فيقول لهم ومتى قرات عندكم هذه الرساله فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة كولوسي والتي من كولوسي تقرؤون أنتم أيضا يعني كولوسي هتبعت لكم رسالة فاللي جاية لكم منها تقروها تمام في بعض العلماء قالوا مش بالضرورة إن دي رسالة مفقودة دي ممكن تكون رسالة بولس إلى أهل أفسس لأن لأن رسالة بولس إلى أهل أفسس المفروض بدايته بيقول مش عارف مين كذا كذا إلى القديسين الذين في أفسس كلمة في أفسس دي إضافة لاحقة غير موجودة في أقدم مخطوطات فبعض العلماء قالوا بما إن الرسالة دي ما بتوضحش هي لمين والأنهي مكان فكانت عبارة عن حاجة زي رسالة طيافة كده بتفوت على الكنائس كلها فممكن يكون دي اللي يقصدها بولس لكن في بعض العلماء بيقولوا لا يعني اشمعنى دي هنقول عليها دي مش رسالة وبولس كتبها وفقدها في نصوص تانية كتير زي مثلا آه، كتبت إليكم في رسالة أن لا تخالطوا الزنا لكن دلوقتي بكتب لكم وكذا وكذا وفي رسائل تانية وهكذا أو أو نصوص تانية بتدل أن بولس كتب رسالة وفقدت فاشمعنى النص ده يعني هنحاول ن- نشوف له مخرج فهو غالبا فعلا بولس كتب لكنيسة لوديكيا رسالة قال لهم يبدلوا الرسائل مع بعض في فايدة دينية من النص ده مفيش فايدة دينية في فايدة تاريخية لكن مفيش فايدة دينية طيب وقولوا لأربس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها إيه الخدمة دي يعني اللي هو نظام في حاجة ما بينه وما بين أربس فبلغوه يعني اللي انت قلت هتعمله اعمله احنا ده يفيدنا ما يفيدناش في حاجه السلام بيد يعني بو انا بولس نفسي برضو اللي كان في كورنثوس اذكروا وثقي النعمه معكم امين كويس قوي تيموثاوس الثانيه اصحاح الرابع من 9 ل 22 بيقول ايه بادر ان تجيء الي سريعا طبعا تيموثاوس الثانيه دي من ضمن ايه الرسائل الرعويه رسائل خاصه يعني طبعا معظم المسيحيين دلوقتي بيقولوا ان بولس ما كتبش فعلا لتيموثاوس اللي هو المفروض الاسقف او تلميذه ده اللي كان راعي على كنيسه اسسها بولس وبولس بعت له الرسائل الاولى والثانيه دي علشان خاطر ايه يعلمه ويرشده وي- ويرعاه ازاي يعني يشتغل في الكنيسه وي- ويراعيها وكده يعني فهو المفروض بولس بيكلم تيموثاوس بيقول له تعالى لي بسرعه السؤال المنطقي طب واحنا مالنا يعني دي وصلت لدرجه شخصيه جدا يعني احنا مالنا احنا مالنا ك على لسان المسيحي البسيط اللي عاوز اللي معتقد ان الكتاب ده كلام ربنا وان هو بيبحث في الكتاب على كلام الله وانه يتعلم منه ويستفيد منه وبعدين لا مش بيقول لك بقى بادر ان تجيء الي سريعا وبعدين لا ده بيقول له الاسباب ده ديماس قد تركني اذ احب العالم وذهب الى تسالونيكي وكريسكوس الى غلاطيا وتيتوس الى كلهم سابوني لوقا وحده معي خذ مرقس واحضره معك لانه نافع في- لي في الخدمه نافع لي للخدمه كل ده طيب احنا مالنا اما تيخيكوس فقد ارسلته الى افسس الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت والكتب ايضا ولا سيما الركوب الجزء الاولاني ملوش اي فايده اطلاقا وشيء شخصي بحت الجاكيته بتاعتي انا نسيتها عند فلان الله يكرمك لما تيجي هاتها معاك اللي هو نظام ايه انا مثلا رحت اسكندريه نسيت حاجه في اسكندريه هناك فرحت بعت برقيه او كلمت اخ قلت له "ما- معلش يا اخي الله يكرمك فوت عند الاخ فلان انا نسيت عنده الكتاب الفلاني هاتها معاك وانت نازل مصر هل يعقل ان ده يبقى كلا- كتاب مقدس وكلام مقدس الله اعلم يا اخي المشكله بقى ان اصل في ساعات بص انا ممكن يكون التعب ده طيب وهو زمان كان شاب طايش كده ولكن مع الوقت ومع اللي شافه في المجال بقى ناضج شويه وبيقدر يتحكم في اعصابي معظم الوقت ساعات بزعق وبعلي صوتي وبتاع لكن معظم الوقت ما بسقش ولا بقول كلام فاحش ولا اي حاجه من دي في بقى مسلمين تانيين وفي ملحدين تانيين او غير مسيحيين لما بيقروا الكلام ده بيبتدوا يقلوا ادبهم ويسخروا طيب على هامش الموضوع هل مش هقول معاه حق انه يسخر لكن هل سخريته مبرره طبعا عشان نكون واقعيين يعني ما تجيش تقول لي ده كتاب مقدس موحى به من الله بيقول فيها انا نسيت الجاكيت عند فلان هاتهولي وانا جاي اصل يا اخي بص انا اقول لك باختصار أنا ليه بقول الكلام ده لما جه الدكتور زغلول نجار وقال لك الكتاب المقدس ده كتاب مكدس ويقصد بمكدس ايه انه محشي كلام ملوش لازمه زي ما قال مين ستيفان شربنتيف انه في حاجات غ- ملهاش لازمه وكده ليس لها فايده فانا بقول يا شيخ انت عندك حق تقول ده كتاب مكدس رغم ان ده مش يعني في مجال الدعوي انا ما بحبش ان انا اقول كده لكن لازم المسيحي بقى يعني خلي بالك حس على دمك واعرف ان الشيخ رد فعله وان كان في نوع من انواع انه ما اختارش افضل اسلوب دعوي ممكن يتكلم بيه لكنه مبرر وفعلا الكتاب المقدس فيه كلام من غير فايده وفيه كلام شخصي جدا وفيه كلام يثير ان الشخص يسخر منه فبالتالي انت ما تجيش لما واحد يقول لك يا اخي ده كتاب مقدس فيه حاجات كتيره جدا ما يستفدش منها الانسان لما انا اطبع ملزمه 38 ورقه بهوامش ضيقه ومش عارف مين 38 ورقه وانا كاتب في مقدمه الملزمه ان لا ده انا لو لو فضيت في مره وقريت العهد القديم كله هطلع فوق ده كتير جدا اسفار كامله ملهاش لازمه
فما تجيش انت بقى يعني عارف اللي هو اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب اه الشيخ ممكن يكون عبر باسلوب جرحك لكن رد فعله مبرر بسبب ان فعلا لما شخص عادي يقرا الرداء الذي تركته في تراوس عند كاربوس احضره متى جئت هيقول وانا مال اهلي ده رد فعل الانسان العامي اللي انا هقدم له الكتاب ده على انه كتاب مقدس وموحى به من الله الجزء الثاني اللي هو بتاع والكتب ايضا ولا سيما الرقوق برضه هيجي الشخص العام يقول وانا مال اهلي بس دي منها فائده تاريخيه لو كان فعلا الكلام ده آه، كتبه بولس احنا قلنا ان من ضمن اراء العلماء ان ممكن يكون آه، محتوى الرساله آه، بولس كتبها وجه واحد من تلاميذه هو اللي اخرج الرساله بهذه الهيئه بعض العلماء بيقولوا دي ممكن تكون النسخ الأصلية بتاعت رسائل بولس نفسها يعني هو كان بيكتب رسائل أو معاه كاتب كتب له الكلام ده وهو كان بيمشي بيه أو الكتب والرقوق دي عبارة عن نسخ من أسفار ال- اليهود المقدسة اللي كان بيقتبس منها أو بيدرسها أو بيقراها أو ممكن تكون كتابات الفلاسفة اليونان- اليونانيين والشعراء اليونانيين اللي هو دايما بيقتبس من أقوالهم وكتاباتهم وإحنا مرينا عليها في أعمال الرسل وفي بعض الرسائل بعض الناس بيقولوا دي دي الرسائل الأصلية دي الأصول اللي هي ضاعت دلوقتي وفقدت ولا يعرف أحد بصرها اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله برضه مفيش فايدة فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالنا جدا برضو ما فيش اي فايده ده كلام شخصي بحت ده بيحذر من واحد في زمن معين وبيقول لتيموثاوس خلي بالك منه احنا مالنا الراجل ده مات خلاص من سنين لو كان قال لنا ايه الشرور اللي عملها الراجل ده كنا استفدنا لكن ان هو يقول ده فلان شرير خلي بالك منه ده بيقاوم اقوالنا طب بيقاوم بيقول ايه عشان نتعلم يبقى اللي يقول الكلام ده نتحاشاه وما نتعاملش معاه في احتجاجي الاول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأن ف فأنقذت فأنقذت من فم الأسد في بعض الناس ممكن يلاقوا فائدة روحية إن ده شخص مسيحي تقي ورغم إن الناس تخلوا عنه ربنا نصره وهكذا ماشي وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور امين كويس قوي دول نصين ممكن يلاقي فيهم فائدة روحية سلم على فريسكا واكيلا فريسكا دي مش بتفكرني بالفريسكا اللي بيتباع ما علينا يعني الاسماء غريبه يونانيه مش مشكله يعني وبيتي اونيسيفوروس ارسطس بقي في كورنثوس واما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا برضو ملناش دعوه بادر ان تجيء قبل الشتاء برضو واحنا مالنا يسلم عليكم أفبولس وبودي- وبوديس ولينوس وكلافيدية والإخوة جميعا الرب يسوع المسيح مع روحك النعمة معكم أمين سبحان الله طيب خلينا نقرا الاقتباسين دول بتاع تفاصيل مملة لرحلات بولس كورنثوس الأولى الإصحاح 16 من 3 ل 12 بيقول إيه بقى؟ ومتى حضرت فالذين يعني لما جيلكم يعني فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم دي حاجات حصلت زمان ملناش دعوة بيها وإن كان يستحق وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي ماشي برضو مالناش دعوة بالكلام ده وسأجيء إليكم متى اجتزتوا بمقدونيا لأني أجتاز بمقدونيا دي ممكن يكون فيها فايدة تاريخية إن احنا نعرف خط سير بولس علشان خاطر نتعقب رحلاته التبشيرية لكن بالنسبة للناحية الروحية ما فيهاش أي فايدة وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب يعني هو بيخطط لرحلاته فبيقول أنا ممكن أفضل عندكم أو أشتي أيضا هيشتي برضه احنا مالنا لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب برضه مالناش فيه ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين برضو ملناش فيه ممكن فايدة من ناحية تعقب ال ال ال الرحلة لكن ما فيش له أي فائدة روحية لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون ممكن ناحية تاريخية لكن ملهاش فايدة روحية ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا برضو ملناش دعوة بالكلام ده كله فلا يحتقره أحد بل شيعوه بسلام ليأتي إلي لأني أنتظره مع الإخوة ممكن يكون في فائدة روحية لو عصرنا النص نقول إن الناس اللي بيخدموا الرب لازم نعملهم باحترام وما نحتقرهمش ماشي وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن ولكنه سيأتي متى توفق الوقت ملناش دعوة برضه مش مفيد إطلاقا طيب رسالة بولس إلى تيتوس الإصحاح الثالث من 12 ل 15 بيقول إيه حينما أرسل إليك أرتماس أو تخيكوس بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس لأني عزمت أن أشتي هناك برضو موضوع التشتية دي واضح إن هي كانت مهمة بالنسبة له جهز زيناس الناموسي وأبولس باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء برضو ما يهمناش في شيء وليتعلم من لنا أيضا إن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر ممكن دي ليها فائدة روحية ان انت تتزود يعني ب بممارسات روحية علشان خاطر ايا كان يعني. يسلم عليكم الذين معي جميعا سلم على الذين يحبوننا في الايمان النعمة مع جميعكم امين في اعمال الرسل 18 من 18 ل 20 واما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر طبعا قصة وانا ما- وانا مالي حلق راسه فين لكن حته لان كان عليه نذر في بعض الناس بيجدوا ان دي دي نقطه مهمه جدا جدا بغض النظر ان التفاصيل غريبه جدا واحنا مالنا هو حلق راسه فين يعني الموضوع كان ممكن يتجاب بصياغه افضل او كشرح ديني مباشر ان انا كمسيحي بفضل ملتزم لو انا مثلا من اصل يهودي ودخلت المسيحيه افضل ملتزم بالناموس ولو عليا نذر يبقى لكن قصه انه سافر من هنا لهنا وهنا لهنا وبعدين فات على المكان المعين حلق فيه شعره وع- اسلوب غريب جدا جدا فاقبل الى افسس وتركهما هناك واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود واذ كانوا يطلبون ان يمكث عندهم زمانا اطول لم يجب كويس أوي. دي اجزاء احنا قريناها من العهد الجديد ان شاء الله المره الجايه هندخل في في إيه، سلق واكل الاطفال طبعا معظم ال- الاجزاء اللي جايه بقى كلها ايه تقريبا من العهد القديم لكن انا لو كنت عاوز أ- اجيب مقاطع اكتر من رسائل بولس ممله وليست لها فائده اللي هي في اطار دي حاجات خاصه بالناس اللي في الزمن ده واحنا ملهاش دعوه بيها كنت هقدر اجيب او تفاصيل ممله كثيره لاسفار بولس من اعمال رسل كنت هقدر اجيب اكتر من كده كتير لكن الهدف ان احنا ايه آه، نبذه يعني مش حصر كل الحاجات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك